الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال تأثير الذنوب في قلوبكم اللهم طهر قلوبنا إن العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب محيت وإلا فإذا أذنب ذنب آخر نكت نكتة أخرى حتى يسود قلبه كله اللهم إنا نعوذ بك من سواد القلوب واعلموا إخوتي أن سواد القلوب في الدنيا يأتي سوادا في الوجوه يوم القيامة وعمى القلوب في الدنيا يأتي عمى الأعين يوم القيامة وصمم الآذان عن الحق في الدنيا يأتي صمما حسيا حقيقيا يوم القيامة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا لذلك وجب علينا اليوم لكي نستمسك أن نتخلص من الذنوب والمعاصي إذا رأيت الناس يخوضون في الأعراض استمسك استمسك إذا رأيت الناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل استمسك استمسك إذا رأيت الناس يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات فاستمسك فاستمسك لا تفوت وإنما قال سبحانه وتعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ذر ذرهم يعني صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الإخوة فاستمسك بالذي أوحي إليك استمسكنا بالقرآن حبل الله المتين الذي من تمسك به نجا ثم بماذا أيضاً فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يكفر بالطاغوت يخلع الأنداد والطواغيت والشركاء يخلع كل مألوه أو معبود أو متبوع أو معظم أو مطاع غير الله يخلع كل ذلك قلنا ان الوقوع في هذه الذنوب عقوبه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم اوعى تفكر انك لما تعصي ربنا انت بتعصيه بمزاجك لا ده القضية في ان الله جل جلاله قدر عليك الذنب وما ربك بظلام للعبيد قدر عليك الذنب لخبث في قلبك علمه لخطايا في خواطرك علمها لآفات في نفسك جل جلاله اطلع عليها فخذلك أجمع العلماء على أن على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك هو ده الخذلان لما ربنا جل جلاله يتركك لنفسك لا يعصمك لا يعصمك ولا يوفقك ولا يحفظك ولا يحميك ولا يدفع عنك يبقى كده ضعت مش كان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم مم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا اقل من ذلك فانك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه وفي روايه ضع- ضعف وعوزه وذنب وخطيئه الشاهد ان الذنوب عشان اطهر قلبي عشان اعرف سبب المأساة اللي انا فيها الذنوب زي بعضها قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ببعض ذنوبهم يبقى بعض ذنوبهم هي السبب في انهم تولوا مش كل ذنوبهم في ذنوب معينه محدده شوف ربنا جل جلاله يقول ايه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بايه ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا يبقى في شيء من اللي كسبوه سبب انهم تولوا يوم التقى الجمعان يوم التقى الجمعان ظهور الفساد قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض الذي عملوا يبقى بعض افعال الناس هي سبب الفساد الظاهر في الارض الفساد الحاصل في الارض في ذنوب معينه كده بتجلب المآسي دي شوف احنا قلنا كنا في شبع تمكين كان الناس مستبشرين ونظن ان الحمد لله رب العالمين على آه، آه، صوت الدين واهل الدين ايه اللي حصل بقى ايه المصيبه اللي حصلت دي ايه اللي ايه اللي جرى لما سلب هذا اسمع اسمع قال تعالى بس ركز كان نفسي اجيب لكم شيخ النهارده ي... آه يعني يشبعنا قران قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه تحسونهم بتقشوهم قش بتجزوهم جز بتقطعوهم تقطيع بتمحقوهم من على وجه الارض ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يا رب نفهم يا رب نفهم قرآن شفت البلوى جت منين سببها ايه ها هي دي الإشكال الكبير جداً حتى إذا فشلتم قلت لك قبل كده إن قمة الفشل أن تفشل في الت- التعرف على مراد الله منك فتفعله تبقى انسان فاشل فاشل يما ما تقدرش تكتشف ماذا يريد الله منك في هذه الحاله وانا مريض ماذا يريد الله مني لما انعم علي ربنا واداني كذا ماذا يريد الله مني لما ابتلاني ربنا بسلب كذا ماذا يريد الله مني انك تفهم عن ربنا رسائله تفهم مراده ماذا يريد منك فلا تكن على مراده تبقى انسان فاشل فاشل تبقى انسان فاشل حتى اذا فشلتم فشلتم في فهم مراد الله منكم فلم تكونوا على ما يريد فوكلكم لانفسكم حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم تنازعتم في الامر تنازعتم في الامر التنازع النزاع عشان كده بقول لكم المدرسة الربانية النهاردة أنا معانا ضيوف كتير ربنا يهديهم وأنا قلت عايز بس أشوف بتوع المدرسة بس عشان أبقى أقول حرصنا في المدرسة إن مفيش تنازع خالص قلب واحد أبيض لا نريد دنيا لا نريد لا ننازع على شهرة لا ننازع على مسجد شوف بقى ها لا ننازع على خطبة ولا درس لا ننازع على سلطة ولا جاه لا ننازع على إمامة ولا لا ننازع مفيش تنازع نهائي مفيش تنازع على مسألة على مسألة واحدة في الدين وإنما مستسلم هادي راضي صادق ده أول سبيل لدفع الظلم ورفع راية الحق نفي التنازع من القلوب ومن العقول ومن الألسن ومن المساجد ومن الواقع ومن البيوت اللهم انزل علينا سكينه من عندك اللهم افض علينا من رحماتك اللهم ابسط علينا من بركاتك ما تطهر به قلوبنا من التنازع حتى اذا فشلتم في معرفه مراد ربكم منكم لتكونوا عليه فلم تكونوا على مراده وتنازعتم في الامر وعصيتم ادي المعصيه اللي سببت الهزيمه ونزع عطاء الله الواسع ان الذي يعطي هو الذي يسلب جل جلاله إن الذي يعطي هو الذي يمنع جل جلاله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم عزيز حكيم جل جلاله وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون عندنا دايما في التدبر حاجة اسمها الآية الكاشفة بعد آيات ما تيجي ورا بعضها كده تيجي آية تروح إيه منورة لك الدنيا هي دي ما- منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يبقى سبب فشلتم تنازعتم عصيتم حب الدنيا حب الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم اللهم اعف عنا يا رب حب الدنيا تعلق القلب بالدنيا إرادة الدنيا هتيجي معانا برضو في فقه الذنوب والمعاصي دي ها دعاوى كذب الدعاوى كذب الدعاوى من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب تحب ربنا يبقى ما تحبش الدنيا تحب الدنيا يبقى أنت ما بتحبش ربنا سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الدنيا بشر هذه الامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب الإشكال هنا وزي ما نبهت كتير افهموني إن المقدمة والمدخل للحديث والآية مش منفصلة ده متصلة فلما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا في ارتباط بين دي ودي أن تأخر التمكين سببه أن يعمل عمل الآخرة للدنيا إنه يحفظ القرآن عشان يصلي إمام إن هو يتعلم العلم عشان يبقى داعية ومشهور ويتحب ويكسب إن هو ي... يعمل عمل الآخرة وهو عايز منه دنيا ده يؤخر التمكين يبقى قلنا إن سلب التمكين ومنع التمكين وتأخير التمكين سببه حب الدنيا حب الدنيا طهر قلبك من هذه المعصية طهر قلبك من هذه المعصية أيضا من أسباب ضياع التمكين و من أسباب فساد سر النصر بينك وبين الله مش بس على الكفار والمنافقين والمشركين ده انت محتاج تنصر على نفسك الأمارة بالسوء محتاج تنصر على شهواتك الردية محتاج تنصر على أهوائك محتاج تنصر على عقلك وأفكارك محتاج تنصر على الشيطان يبقى لما نجيب سيرة النصر ما تفكرش ان النصر ده لما نقف في الحرب نضرب بالسيوف وال- والمدافع لا م- مش ده بس ده نوع من انواع النصر لكن في النصر الدقيق الخاص بيك ليك انت نصر خاص ليك اللي هو نصرك انت مش قلت لكم في مره انا عايزك تبات الليله دي تقول اني مغلوب فانتصر يا رب انا مغلوب غلبتني نفسي انتصر لي يا رب انا مغلوب غلبتني الدنيا فانتصر لي يا رب انا مغلوب غلبتني شهوتي فانتصر لي بآية واحدة طول الليل تركع بيها وتسجد بيها تقول إني مغلوب فانتصر من أسباب ضياع النصر الأنانية وحب النفس قال سبحانه وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الأنانية وحب النفس ورؤية المصلحة فقط إنه دايما يسأل تعال نروح نحضر درس فيها مصلحة دي دايما بيدور على مصلحته مصلحته الشخصية طب أنا هروح معاك على شرط أتصور مع الشيخ دايما بيدور على مصلحة يقولون هل لنا من الأمر من شيء هناخد حاجة هنكسب حاجة الأنانية وحب النفس دي بتضيع النصر دي ذنوب يا إخوة بتضيع النصر وتضيع التمكين اتنين هناك ذنوب تمحق البركه انا قلت لكم اظن المره اللي فاتت مش عارف ولا اللي قبليها ان في حاجه اسمها البركه البركه البركه من ربنا ليست هناك بركه الا ما وضع الله فيه البركه يعني مفيش حاجه مباركه بذاتها الا ما باركه الله الله جل جلاله قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك فالبركة كلها من عنده جل جلاله قد يضع البركة في أوقات في أماكن في أشخاص في أشياء جل جلاله يهب ذلك لمن يشاء واذا وضعت البركه في شيء فانها اعظم نعمه من اعظم النعم اذا وضعت البركه في شيء فانها من اعظم النعم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض بركه هي- تفتح البركه احنا عايزين دلوقتي النقطه اللي فاتت عايزين نطهر قلوبنا من الانانيه ومن حب الدنيا انا بقول لك الكلام ده عشان لما تبقى بستاني تعرف تعمل ايه ت- هتقلع ايه قلعنا دلوقتي حب الدنيا والانانيه زرع قلعنا حب الدنيا وزرعنا حب ربنا وقرعنا وقلعنا الانانيه وزرعنا ايثار الاخره ان تؤثر دار الاخره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنا بقى البركة قضية البركة في ذنوب بتمحق البركة لما تقول مفيش وقت م? لما تقول الفلوس راكب لها جناحات بتطير بقبض ما- ما الاقيش الفلوس بتروح فين لما تقول العيال طالعين زي العفاريت بيتنططوا يا ابني اهدى شويه لما تقول إلى آخره مظاهر كثيرة لمحق البركة في حياتنا كوبايات بتتكسر الأطباق بت... ال- الهدوم بتتقطع بيحرقوها وهم بيكوها ال... إلى آخره كل دي ها محق للبركة طب نجيب بركة منين شوف قد يكون معصية ضيعت البركة زي إيه كده من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه البركه تيجي من صله الرحم وتمحق بقطيعه الرحم بقطع الرحم لما تبقى مش واصل رحمك تفاجأ ان البركه العربيه بتمونها وتصبح تلاقيها فاضيه البنزين بيروح فين؟ لما ت... وهكذا ال... ال... م- ما بتشبعش مش مش عارف باكل و... وبناكل كتير ومش باين على العيال الاكل برضه مسلوعين و... ودبلانين و... و... البركه في الصحه البركه في الولد البركه في الزوجه لا عينيك زايغه وزوجتي مش مكفياني لا ربنا ما ف- ما جعل ما جعلش فيها بركه محقت منها البركه البركه دي راحت فين نزعت منها ليه في معصية بتسبب محق البركة من هذه المعاصي التي تمحق البركة التي يمحق الله بها البركة قطيعة الرحم شوف لك عمة غلبانة عشان كده ما بتزورهاش ولا بتصلها خالة ابن عم ابن خال جد جدة آه، ابن أخ أخت بعيدة شوية وهجراك أو بتتكبر عليك أو غلبانة ما تت... بتروح هناك ما بتحبش تدخل عندهم أو أو إلى آخره صل رحمك يبقى عايزين ننزع من قلوبنا دلوقتي معصية عشان نستجلب البركة ننزع إيه قطيعة الرحم ونزرع صلة الرحم انوي لله دي انك توصل رحم من ارحامك كانت مقطوعة حتى ولو بمكالمة تليفون ابتداء حتى ولو تتصل بحد قريب منها يا فلان انت جنبهم طب لو سمحت خد اه، اتنين كيلو سكر خد خمسة كيلو رز وديهم ل... لبيت فلان وانا هحاسبك خد اتنين كيلو تفاح خد 3 كيلو خوخ وديهم للمكان الى اخره اوصل رحمك اي صله علشان تستجلب بركه في حياتك زي ما قلت لكم لو في وقتك ربنا بارك فيه تلاقي النص ساعه تجيب جزئين قران تلاوه بركه محقت البركه تفتح المصحف التليفون يرن تكلم مكالمه تقوم وتقفل المصحف وتحطه في جيبك وتفوت الساعه من غير ما تقرا حاجه مفيش بركه وهناك ذنوب تجلب الامراض والاوبئه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصالا ان ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن لم تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى بينهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان ولم يم- يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم حديث عظيم جداً نعرف بسببه انك كل ما تسال عن حد يقول لك ده عنده والعياذ بالله سرطان عنده ورم سرطاني صح ولا لا ما كناش بنسمع الكلام ده قبل كده وانا سالت احد الدكاتره قلت له كتير قوي اليومين دول كتير ان فلان سرطان في المخ فلان سرطان على الرئه فلان سرطان في مش عارف ايه فلان فلان اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم عاف كل مبتلى مسلم اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء اللهم انت الشافي لا شافي الا انت ولا شفاء الا شفاؤك اشف شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شافي الا انت ولا شفاء الا شفاؤك اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما ناس ال- ال- المرضى دول انا عايزكم برضو تبقوا تزوروا المرضى تسمع عن واحد مريض روح زوره روح زوره لو ما تعرفش حد مريض روح المستشفى زور اي حد لله ادخل المستشفى كده وزور اي حد لله اما علمت ان عبدي فلانا مريض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده بعض المرضى والله الواحد لما يروح عندهم بيرق قلبه معلش وبعض المرضى لما يروح عندهم الواحد بيقسى قلبه معلش فنقي م- لا ما تنقيش في قرايبك واصحابك واحبابك ومن لهم حق عليك لازم تزورهم دول اما اللي انت رايح له بقى زياره لطلب رقه القلب محتاج انك انت تنقي بقى هتزور مين مين أصحاب القلوب الرقيقة ال- الراضين الذي تشعر أن الله عنده حقيقي الأمراض دي جت منين الأمراض دي جت منين أسباب ال- النهاردة فشل كلوي كتر فلان فين بيغسل فشل كبدي النهارده بيقول لك مش عارف 50% من من سكان مصر عندهم فيروس سي اللهم اشفي مرضى المسلمين يا رب آه، مش عارف ال- آه، الجلطه فلان جات له جلطه فلان جات له الامراض اللي ما كناش نسمع بيها كان زمان نادر لما يقولوا ده فلان عنده المرض الوحش محدش كان يقول اسمه أسف الشديد كترت قوي وتجرأ الناس انهم يوصفوا المرض بالظبط عندهم ايه ايه السبب الفاحشة ما فشت الفاحشة فشو الفاحشة بقت الفاحشة في التلفزيون والفاحشة على النت والفاحشة في الإعلانات في الشوارع والفاحشة في المجلات والفاحشة في الجرايد والفاحشة في النكت على التليفونات الفاحشة في التليفونات بقت الفاحشة فشت فشت حتى استعلنوا بها بقت معلنة بقت علني جاءت الامراض طيب اذا فلعت اذا خلعتنا دي الاستعلام بالفاحشه اعمل ايه الانكار لابد ان تنكر آه الانكار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن جاهدهم بيده فم- فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان يبقى لازم الإنكار إنكار الفاحشة على الأقل تنكر بلسانك إنك لما تشوف فاحشة تقول إيه اتق الله تستري استري نفسك يا امرأة ما اقدرش يا عم ت- قلت لكم واحده كانت والعياذ بالله متبرجه فقلت اعوذ بالله قالت لي، انا برضو اللي اعوذ بالله فبقى في جرأة في الفاحشة اليومين دول بس على الأقل أقول إيه أعوذ بالله أعوذ بالله قلت لكم قبل كده كتير وانتبه إن أخطر من ان الانسان ينظر الى امراه ان ينشرح صدره بهذه النظره واضح يعني ان ينظر انسان الى امراه متبرجه دي ايه زانيه ها زنا لكن كون ان صدره ينشرح بالنظره دي اسمها محاده محاده لله ورسوله فيبقى الفاحشة المنتشرة في هذه الأيام لابد أن أتبرأ إلى الله منها مش بس ما أعملهاش لازم أنكرها مش بس ما أشوفهاش ده أنا ما أشوفهاش وأنكرها وأنكر على فاعلها لازم انكار بايدي ان انا امنعها في بيتي احنا قلنا الانسان في بيته يغير المنكر بايده ولا بلسانه برجله برجله في بيتك التلفزيون بالجذبة والنت بالشلوت تغير في بي- بيتك بيتك اللي انت وليه ومسؤول عنه بره اذا قدرت تغير في ايدك خير وبركه ما قدرتش وضابط تغيير المنكر ألا يترتب على تغيير المنكر منكر مثله أو أكبر منه شرط إذا ما قدرتش بإيدك يبقى على الأقل بلسانك اتقوا الله كده حرام كده لا يجوز أنا خايف عليكم من ربنا كتير من الناس دلوقتي بقابلوه بمنتهى البساطه قلت لكم في ايده سجاره اقول لا انت هتزعل مني لو قلت لك ربنا يتوب عليك من السجاير يقول لي يا رب ويروح راميها ما قلتوش ايه بطل سجاير كتكول قرف ربنا غضبان عليك ما, ت... ما ينفعش كده ما ينفعش كده احنا قلنا نغير المنكر بايه بغير منكر ونامر بالمعروف بمعروف بالمعروف فبالتلطف باللسان اذا ما قدرتش باللسان ما ينفعش باللسان طلعت جبان يا عم كيمو وخفت تتكلم وتنطق وانت شايف المنكر على الاقل اشهدك يا رب ان انا انا جبان ومش قادر اغير المنكر ده سامحني ربنا يتوب عليهم او ياخدهم ويريحنا منهم ويطهر البلاد منهم يا رب يبقى انكرت المنكر احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب